بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال القرآن في حياتكم وماذا فعل القرآن في قلوبكم يا أهل الإسلام ماذا فعل القرآن في قلوبكم إن من إقامة حجة الله على العباد في هذا الزمان أن الله يسر القرآن ففي كل مكان وفي كل ساعة وبكل طريقة تستطيع أن تسمع القرآن تستطيع أن تسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا أننا كنا نخشى م- من قضية التلفزيون فإذا في التلفزيون بقنوات قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار بدون انقطاع ترى الكعبة وتسمع قرآن سبحان الله العظيم وأخرى تسمع قرآن فقط شيء عجيب جدا من إقامة الحجة على العباد في الكمبيوتر صارت الاسطوانات عشرات بل لا أبالغ إذا قلت أكثر من عشرات مئات الاسطوانات بجميع اللهجات بجميع القراءات بجميع القراء بجميع الأصوات بجميع الطرق تستطيع أن تسمع وتستمتع تقرأ تسمع حتى أنهم جعلوا جهاز اللي يقولوا عليه MP 3 ده MP 3 او MP 4 شيء- شيء يسير جدا في جيبك بسماعة صغيرة في ود... في أذنك تسمع ليل نهار في أي مكان بقى في الطريق في وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي وانت بتجري وانت بتلعب وانت بتسمع وانت بتذاكر وانت بتكتب وانت بتشتغل ليل نهار ماذا بقي لكي تسمعوا القرآن يا أمة الإسلام ماذا يصنع لكم أكثر من هذا سخر الله الكفار والفجار وكل الخلق ليخدموا هذا المصحف بكل الطرق مصاحف من صغرها لتوضع في أصغر جيب عندك إلى كبرها لكي تقرأ وهي على بعد متر منك سبحان الله العظيم أقيمت الحجة على العباد في هذا الزمان تسمع قرآن ترى قرآن تقرأ قرآن آه، تفهم قرآن تتدبر قرآن تسمع تفسير قرآن تقرأ كل شيء لذلك أريد أن نتذوق لذة القرآن نزل القرآن على قلبك دواء أنا قلت قبل كده عارفين السأسأة أحيانا لما يبقى طفل عنده شيء جلدي يدوله دواء صغير كده يقول سأسأ على ال على المكان اللي فيه التهاب أمراض قلبك تحتاج أن تنزل القرآن عليها واحدة واحدة ليه بقى التدبر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث لازم تنزل القرآن على قلبك وتصطبر على الدواء لما يجيب نتيجة ما تجريش احنا قلنا في قراءة ختمة تجاريا حصل بها الأجر والحسنات عشر حسنات على كل حرف دي لوحدها التدبر بقى ده موضوع تاني تعالوا لطريقة عملية لتدبر القرآن واحد استحضر نيتك قبل قراءة القرآن بتقرأ القرآن ليه وقف بص كان السلف كده قيل لأحدهم لصلاة الجنازة قال عندك حتى أنوي ودخل وأغلق الباب النهاردة هذا الهرج الذي نعيش فيه أعمال كثيرة بلا نية أعمال كثيرة بغير أي حضور قلب لذلك لم تؤتي هذه الأعمال ثمرتها لم تؤتي هذه الأعمال نتيجتها لم تؤتي هذه الأعمال لذتها صارت أعمال سريعة لا قيمة لها استحضر نيتك قبل تدبر القرآن اقعد ساكت كده وركز اطرد الشواغل والهموم وقل في قلبك يا رب يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني يا رب يا رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألهمني فهم كلامك من داخلك من باطنك بدون ما تنطق ولا تعمل حاجة النيات تجري مجرى الفتوح أنا مش هعلمك عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة قال لهم إنه إيه لأن النيات زي ما قال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث النية إنما الأعمال بالنيات قال والنيات تجري مجرى الفتوح من الله كل واحد يركز ويقبل على الله بقلبه وربنا يفتح عليه بالنية اللي هي خاصة بهذا العمل بعمل التدبر اتنين احسن الاستعداد والهيئة لسه شايف واحد دلوقتي لحية جميلة ولابس آه، مش عارف آه، تيشيرت ع- مكتوب عليه بالانجليزي و- ولونه احمر كده عجيب ومش عارف بنطلون قصير بيقولوا عليه مش عارف ايه آه، و- وازرق وم- ومكتوب ومرسوم عليه مش عارف ايه ده منظر ده رايح يصلي ده ولا رايح يلعب كوره فكذلك لما تقعد تقرا قران تطهر كان الامام مالك عليه رحمه الله اذا جلس للعلم لبس ثيابه البيضاء ولبس عمامته الطويلة ومشط لحيته وتصدر المجلس ثم حدث حسن الهيئة ده زي ما قال الإمام الشافعي أن نظافة الثوب وطيب الريح تزيد العقل لما يبقى ثوبك نظيف وجميل وريحتك حلوة يديك آه، حضور عقل أكثر ايضا تخير الوقت المناسب تخير الوقت المناسب شوف الوقت المناسب اللي تقدر فعلا تكون فيه اعلى درجة تركيز بعض الناس عندهم الوقت اللي قبل الفجر بينام اول الليل ويقوم بقى قبل الفجر بساعة الوقت ده اعلى نسبة تركيز بعض الناس عنده الوقت اللي بعد صلاة الفجر بعد الشروق قبل الشروق ما بين صلاة الفجر إلى الشروق بعض الناس عنده آه، آه، آه، ال- الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء بعض الناس عنده قبل المغرب بساعة بعض الناس عنده بعد العشاء لمدة ساعة ولا ساعتين مش مشكلة المهم تخير الوقت المناسب حين تهدأ الأصوات والحركات وينقطع انشغال القلب بغير الله ركز بقى يا عم الحاج ركز وتخير الوقت المناسب من احسن ما يتدبر فيه القران في الصلاه حال القراءه من الحفظ يبقى الانسان حافظ القران او بيقرا اللي يحفظه ويقرا من حفظه وهو واقف في الصلاه فتوحات قول لي طب هو واقف في الصلاه بيتدبر ازاي هنقول هنقول اصبر وانا مش معنى ان انا بقول في الصلاه يعني ما ينفعش التدبر في غير الصلاه مش قصدي لما اقول ان بالليل يعني ما ينفعش بالنهار لا لا ده انا بس ب- بنقترح وبنبحث ب ب ب ب بننكش بننبش عن حل لكي تتدبر هذه الامه كلام الله ايضا من اسباب التي تعين على التدبر الجهر بالقراءه ان يبقى صوتك عالي لا لا مش الجهر ان يبقى صوتك عالي وانما زي ما ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال دون الجهر من القول آه يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابي بكر رضي الله عنه وهو يخفض صوته في القرآن فقال ارفع صوتك قليلا ثم مر بعمر وهو يرفع صوته في القرآن فقال اخفض صوتك قليلا يبقى بين دي ودي بين الجهر الصوت العالي وبين ال- الانخفاض الصوت ال- ايضا الوقوف عند الايات الجهر بال- بالقرآن بيفيد حاجتين ان الصوت العالي بيخليك تركز انك انت بتقول وبتسمع في نفس الوقت الوقوف عند رأس كل آية قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف الحديث كده على رأس كل آية أيضا تكرار الآيات وترديدها قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بآية قام بنا رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها ولا يغيرها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يركع بها ويسجد بها آية واحدة يقراها ويعيدها ويقولها ويعيدها ليلة كاملة بآية واحدة ممكن تكون الليل كله بآية واحدة تقراها بعض السلف بيقول ايه والله ما كررت الآية مرة إلا وفتح الله لي من أسرارها الشيء الكثير كل مرة يقرأ الآية ربنا يفتح لك اقراها تاني فتح تاني اقراها تالت رابع خامس سادس عاشر اقرأ وتوقف وغير الوقفات سبحان الله العظيم كلما قرأت وتوقفت تتأمل وتتدبر وتفهم أيضا من أسباب تدبر القرآن ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم أنا أنا مش عايز بس أطول وأدي أمثلة آه، آه، واقعية عشان أحيانا لما بنقول أمثلة واقعية بنقول آية و... و- ونركز عليها في التدبر تلاقي كل اللي بيسمع يركز على الآية دي بس لا أنا عايزك تسيب عايز أسيب أنت طموحك وخيالك ومشاعرك وأحاسيسك و... و... وباطنك وعقلك يلتمس في القرآن الآيات اللي بتلمس حياتك اللي بتتكلم عنك اللي بتتكلم عن واقعك قول لي طب واجيبها ازاي دي يذكر ان آه، الامام الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول راودتني نفسي مرة على شيء هو ليس من الحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم العالية فهو من الشبهات او من المفضولات فقمت الى القرآن اقرأه حاجة مش حرام ونفسه عمالة تقول له ده مش حرام اعملها وهو ي- ي- يجاهد نفسه يطرد الامر ده عن نفسه ت- تلح عن- عن النفس به والنفس واحب شيء الى الانسان ما منع لما تمنع نفسك من حاجة تفضل نفسك تجري وتلزق فيها وتلح عليها النفس ملحاحة إن النفس لأمارة لأمارة بسوء أمارة تأمر وتأمر والزن على الودان شنيع الشاهد قال فقمت إلى القرآن أتلوه فاستفتحت من الحمد حتى وصلت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي شوف قرأ قد ايه من اول الحمد لحد الجزء ال 13 في سورة يوسف وهو بيقرأ بيدور على آية تلمس الحالة اللي هو فيها دي لحد ما وقف على إنه ربي أحسن مثواي فقلت يا نفس هذا يوسف الكريم ابن الكريم يراعي كلمة من سيده أن قال لامرأته أكرمي مثواه وأنت قال رأيت العطف الرباني رباني قال لها يا نفس ده انت طول طول عمرك ربنا سبحانه وتعالى مربيكي على الغالي مش تقولي انه ربي احسن مثواي هكذا اتدرب على انك تقرا القران تقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتبحث وتجري وتطول وتذهب لحد ما تلاقي الايه اللي لمست قلبك اللي نورت احنا بنقول كده اللي عارفين مفك التيست تحطه في الكهرباء لو في كهرباء ينور فتفضل تقرا لحد ما تنور عندك الايه اللي تلمس مع قلبك ايضا الترسل بالقراءه في مساله التدبر محتاجه على مهلك بقى احنا مستعجلين ليه احنا ورانا ايه احنا بندور على حاجه بننبش بننكش بنتلمس فعلى مهلك وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث قال ابن الجوزي على تؤده وترسل ليتدبروا معناه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها السورة اللي هي تاخد نص ساعة تاخد مع النبي ساعة صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا من أسباب تدبر القرآن الأسباب العملية لتدبر القرآن أن تقرأ التفسير إنك أنت تبقى فاهم معنى الكلام المعنى اللغوي حتى تبقى فاهم معنى الكلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن لا يمكن لا يمكن انك انت م- ما انتش فاهم معنى الايات ايه وانت تتدبر تتدبر ازاي وزي ما قلت كده تفسير زي تفسير السعدي تفسير بسيط وسريع والآية في سطر تفهم بس معاني الكلمات أيضا لأجل التذوق معايشة معنى الآيات احنا عايزين الآيات تأثر فيك تأثر فيك ازاي كنت بقول واحنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان انا عايزك تحس انك عايش مع النبي ها لما تحس ان النبي مثلا ايه في, في رحلة الطائف إيه الناس بيكذبوه شوف ألم التكذيب على على النفس من جوه لما يبقى إنسان صادق والناس بتقول عليه كذاب حس أنت بالألم ده اللي كان النبي حسه عيش عيش حالة النبي بيتضرب بالطوب صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي حس إن الطوبة بتيجي في دماغك أنت بتيجي في رجلك أنت اتألم كذلك نفس الشيء لما نشوف سيدنا عمر بن الخطاب قرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عبد الله بن شداد بيقول إيه سمعت نشيجه من خلف الصج من خلف الصفوف نشيجه هي كلمة سيدنا يعقوب لما ذهب ابنه الثاني قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سيدنا عمر لما قراها ما كانش يعني ايه, إيه بيقرأ وخلاص الآيات التي تصح بها الصلاة وإنما عاش المعنى عاش قضية إن واحد ابنه حبيبه يضيع وبعدين ابنه التاني حبيبه برضه وبعدين جواه معاني ما ينفعش الأولاد دول اللي ضيعوا الولدين يفهموها ولا تتقال لهم عشان كده سماها بسي بسي أبث همومي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسيدنا عمر على نشيجه على نشيده على بكائه واللي احنا بنقول عليها بقى ايه الشحتفة نشيجه حتى سمعه من آخر المسجد والكلام ده كثير جدا كثير جدا آه روى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته عدته من علته فتلا رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد يعني سرير ومن فوقهم غواش يعني الحاف من جهنم السرير من نار والحاف من نار قال فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج حسيت أن روحه هتطلع وقال صاروا والله بين أطباق النار طبقت عليه ثم قام على رجليه أم واقف اقعد فقال قائل يا أبا عبد الرحمن أنت مريض اجلس فقال منعني القعود ذكر جهنم مش قادر أقعد مش قادر أقعد انا بقول ان الكلام ده في الصحابه ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير وامثله عجيبه جدا هاجل بعضها للقاء القادم اخوتي هلا جربتم حتى القاكم في الحلقه القادمه ان تقرا وتقرا وتقرا وتقرا حتى تجد ايه تلامس قلبك ثم بالله عليك اخبرني بها ابقى قول لي احيانا بتبقى في ايات في القران كده محدش واخد باله منها وربنا سبحانه وتعالى يرزق بها عبد رزق رزق فجأة واحد قلت لكم الكلام ده ببساطة كنت في عمرة واحد قاعد جنبية راجل طيب كده كبير السن وبعدين بيقول لي انت جاي ايه فبقول له انا عمرة قال لي ما شاء الله ما شاء الله قلت له بس يقبل فقال لي هيقبل وما كان الله ليضيع ايمانكم سبحان الله العظيم اهي دي جت هنا منين عشان كده بقول لك يمكن ربنا يفتح عليك بآية قول لي عليها أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله